السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد باقي حوالي 65 يوم على رمضان العد التنازلي قاعد يمشي بسرعة شديدة جدا 65 بكرة ب 64 بعده 63 يعني خلاص يا جماعة بقى بيننا وبين رمضان ايام استعدت ولا لا قلبك جاهز للانطلاق في اكبر سباق ماراثون ايماني بين المؤمنين في سباق الى الفردوس الاعلى وابواب الجنة الثمانية ولا لا قلبك جاهز ان هو يفضل سخن من غير ما يفصل في النص ولا لا مستعد وجاهز ولا علاقتك بالقرآن متينة بتقرا القرآن بتبكي قيام الليل بتقدر تصلي ساعتين وثلاثة ورا بعض ورجليك ما توجعكش بدل ما تيجي الفضيحة الكبرى في اول رمضان ساعة وتلاقي رجليك وقفت ربع ساعة وتلاقي قلبك فصل من الآيات اللي بتقرأ استعدينا ولا لسه يا جماعة معانا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى صورة تانية المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صورة الرعد المرة دي بإذن الله هنتكلم عن صورة فكرتها خطيرة جدا هدفها خطير جدا هدفها ازاي تفضل فاكر ازاي ما تنساش انت لو نسيت هتضيع كل حاجة هتضيع الاخ اللي كان مجتهد في الدعوة وساب الدعوة لانه نسي اللي كان في قلبه وهو شغال في الدعوة اللي كان محافظ على القيام وساب القيام لانه نسي الدوافع اللي كانت بتخليه يقوم ينط من السرير عشان يقف بين ايدين ربنا اللي كان مجتهد في الالتزام وجات له فتنة ضيعته فوتن لانه نسي القرآن يا جماعة وظيفته انك تفضل فاكر الصورة دي بتقول لك لازم تفضل فاكر اول كلمة فيها والقرآن ذي الذكر دايما لازم تبقى فاكر مع القرآن وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب يعني ليتذكر عشان يفضلوا فاكرين هذا ذكر وان للطاغين لشر مآب هذا ذكر لازم تفضل متصل بالكتاب ده عشان تفضل فاكر عشان ما تضيعش عشان ما يحصلش معاك فناسية ولم نجد له عزمة عشان عزم الإيمان وعزم الطاعة وعزم العبادة وعزم التقدم إلى الله وعزم طلب الفردوس الأعلى ما يضيعش من قلبك مع صورة صاد يا جماعة صورة صاد اللي بتقول لك اوعى تنسى لو نسيت انت حر انت حر فلا يحصل لك سورة صاد بتقول لك احذر الفتنة جاية جاية ولقد فتنا سليمان فتنا سليمان يبقى انت اللي مش هتتفتن الفتنة جاية جاية الامتحان جاي جاي الاختبار جاي جاي امتحان ايمانك وصدقك في اقبالك على الله جاي جاي سورة صد بتقول لك احذر لما الفتنة جت لسيدنا داود جت له فين وهل, نتاك وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا ايه المحراب جات له المحراب بيعبد في اخر مكان تتوقع انك تفتن فيه لما الفتنة جات لسيدنا سليمان جات له فين ها وهو يسبح ووهبنا لداود سليمان اذ عرض عليه بالعشي العشي اوقات الاذكار والتسبيح بالعشي الصافنات الجياد جات له وهو بيسبح وبيذكر ربنا الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت ولازم تبقى جاهز دايما ولازم تبقى مستعد ولازم عامل حسابك وممكن تجي لك في اي صوره ما تقدرش تكت... ما تقدرش انك تتوقع الصوره اللي هتجي لك فيها وممكن تدخل لك من اي مدخل من مداخل قلبك يبقى احذر الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت واحذر هتفتن هتفتن واحذر لما سيدنا داوود يا جماعة تجيله الفتنة ويجيله الامتحان وهو في المحراب ده انا قاعد في المحراب ده انا مجتهد في العبادة يا رب ده انا قوام يا رب ده انا مجتهد في الدعوة ده انا حياتي كلها ليك ممكن يكون لسه جوايا حاجة فيها مشكلة وانا مش عارف ممكن يكون لسه فيا ولو ذرة من ذرات العمودية لسه ما كملتش انا مش عارف ممكن يكون لسه جوايا حاجة ربنا يريد انه يطلعها قدامي عشان اعالجها وانا لسه مش داري يعني ممكن اخ مجتهد في الدعوة داعية مجتهد في الدين واحد مجتهد في العبادة واحد مجتهد في الدين ليل نهار ويكون لسه جواه حاجات مطلوب انها تتصلح ومش داري فتش في قلبك لازم يكون عندك فيروس سكانر تكتشف بيه اي مشكلة في نقص من مراد الله في قلبك كنت ما انتش داري سورة صاد بتقول لك لازم تاخد بالك لازم تعمل حسابك لازم تأمن نفسك لازم تأمن مداخل قلبك وحصونك لازم تبقى مستعد وجاهز دايما عارفين يا اخوانا امتحان القلوب ربنا هيمتحن قلبك هيمتحن قلبك انت جاي الوقت المسجد كل اللي انت برهنت بيه ان رجليك جت لغايه ربنا انما انت لسه ما برهنتش ان ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك لما يتحط حاجه قدامك بينك وبين ربنا هتدوس عليها ولا لا ساعتها هيبان انت ربنا الاغلى عندك ولا لا سوره صاد كلها فتن وامتحانات واختبارات وخلوص لله سبحانه وتعالى وبتقول لك قلبك هيمتحن قلبك هيمتحن سوره صاد بتقول لك اوعى اوعى ما تقفش مع نفسك اوعى تعدي اي علامة من علامة خدوا بالكم يا جماعة ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد سيدنا سليمان بيسبح وبيذكر وبيناجي ربنا خلاص الموضوع اه فقا اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل الشديدة الجمال فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي انا الدنيا تلهيني عن الدين انا عرض من اعراض الدنيا ينسيني ذكر ربنا ولو دقيقه واحده ردوها علي سيدنا سليمان عمل ايه وقف مع نفسه اول ما حس ان في حاجه واقفه كل حاجه تقف كل حاجه تتشل لازم اول ما تحس ان ايمانك نزل تيجي تصلي ركعتين لا ده مش قلبي بتاع زمان تيجي تجتهد في الدعوه قال لها انا تقلت كده ليه انا قلبي بدا يفطر كده ليه لازم تكتشف علامات نزول الايمان مبكرا لازم تكتشف اي علامة ان دينك فيه اي شيء او اي نقص مبكرا على طول وتقف وقفة حاسمة مع نفسك ووقفة جادة مع نفسك القرآن بيصنع ابطال القرآن بيصنع عمالقة في الايمان القرآن بيصنع ناس عارفة ربنا معرفة عملية القرآن بيصنع ناس متربية بالقرآن اعظم تربية يا جماعة المعاني اللي احنا نتكلمها في سورة صاد النهاردة لو سورة صاد ده انت فهمتها هتبقى الهوى اللي انت بيت... اللي انت بتتنفسه صورة من اروع الصور واجمل الصور واكتر الصور اللي بتديك امل وبشرى لو انت اقبلت على الله واستقمت على مراد الله سبحانه وتعالى سورة صاد هدفها او سورة صاد من اعظم اهدافها الخلوص لله مش الاخلاص لا الخلوص انك تبقى خالص طب بتقبل من 99% انما ربنا ما بيقبلش الا 100% الخلوص لله ان ما عادش عندك دنيا ودين عادش عندك غير ربنا مفيش حاجة اسمها اكل وحاجة اسمها شرب وحاجة اسمها كله لله حتى اللقمة اللي بتحطها في بقك فكرك بقى بتاع ربنا حياتك وسعيك بقى بتاع ربنا سورة صاد بتقول لك لازم تبقى مخلص لله والشيطان في الاخر بيقول لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اللي لسه في قلبه ثغرة من ثغرات الشهوات هدخله منها وادمره اي واحد ناسي اي ثغرة في قلبه مفتوحة هدخله منها واقضي عليه الوحيد اللي مش هقدر اتعامل معاه اللي كل ثغرات قلبه محصنة بالخلوص لله بتاع ربنا سبحانه وتعالى سورة صاد بتتكلم عن اعظم مقامات الايمان اللي سكنت قلوب الانبياء والصديقين هي والسورة اللي قبلها الصفات والسورة اللي بعدها الزمر عشان كده لما تسمع سورة صاد وتشوف سيدنا داوود وتشوف سيدنا سليمان وتشوف سيدنا ايوب الناس دي وصلت لها يا جماعة الناس دي وصلت للمقامات الرهيبة دي لها يا جماعة ده الصور دي بتفصل لك ليه ربنا بيقول لك وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا اذ تصوروا الايه ها المحراب يعني ايه محراب محراب دي جاية من كلمة حرب اصلا المكان الذي تتعبد فيه لله حتى تحارب الشيطان وتحاوى النفس المكان اللي انت بتحصل فيه عدة حرب الشيطان والفتن العبادة فاهمين انها حرب كانت ناس عايشة باحساس الحرب الحرب مع الشيطان ومع الفتن ومع اي شهوات نفس او اي امراض نفس ناس عايشة في احساس الحرب عشان كده الناس دي بقت ابطال بقت اصحاب نياشين من السماء ربانية وضعت على صدورها زي نشان نعمة العبد كده هل انت عايش في الاحساس ده هل انت خايف على قلبك كده هل انت منتبه للدرجة ديت هل عندك اليقظة لقلبك للدرجة ديت سورة صد بتقول لك لازم تشيل هم قلبك لازم تشيل هم قلبك وهم اصلاح قلبك وهم كل ثغرة في قلبك الشيطان ممكن يدخل لها لازم تشي... لازم تكون يقظ لكل مرض في قلبك لازم تكون يقظ لانك هتمتحن هتمتحن والسقوط ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما بما ايه بما نسوا يوم الحساب قلت سبحان الله بما نسوا يوم الحساب دي ترجمه كل اسباب البعد عن ربنا بما نسوا يوم الحساب انك تنسى انك هتتحاسب انك تنسى انك هتقف بين ربنا انك تنسى الموقف الرهيب ده اهو لما قعدت اسمع عن القيامه على انها اليوم اللي الجبال هتتنسف فيه والسماء هتتفطر فيه والقبور هتتبعثر فيه حسيت اني خايف بس مش زي الخوف اللي يجي في قلبك لما القيامة بالنسبة لك ده اليوم اللي هتتحاسب فيه هتتحاسب على كل حاجة قدام ربنا سبحانه وتعالى بما نسوا يوم الحساب اه لو نفضل فاكرين ان احنا نتحاسب هتتحاسب على عدلك ده ايه وانا هتحاسب على كلامي اللي بقوله الوقت ده اهو وهتتحاسب على اللي انت هتعمله الليلة وهتتحاسب على امبارح واول امبارح وبكرة وبعد بكرة ومن سنة وبعد عشر سنين هتتحاسب لو انت عشت في احساس انك هتتحاسب على اللفظ وعلى النظرة وعلى الكلمة اللي بتسمعها وعلى الخطوة اللي بتمشيها وعلى خاطرة القلب اللي في اللي بتيجي في صدرك ممكن تتحاسب عليها ممكن تتحاسب على بعضها الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى هتتحاسب هتتحاسب خو- يعني احد الدعاة احد الناس يعني كان سئل في برنامج من برامج بعض القنوات واحدة بتقول له انا بخاف من الموت قوي فقال لها ما دي مشكلة الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الموت الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الاخرة والكلام ده بيخلي الناس ايه ايه ايه, إيه؟ الناس دي جايه منين الناس دي قاريه قران ولا متربيه على سنه ولا عارفه ايه ده ربنا بيقول ان سبب كل ضلال بما نفسه يوم الحساب يا اخوانا مش عايزين نتهزم نفسيا قدام البعض اللي يقولك ما تكلمش الناس في النار احسن يتقفلوا يتقفلوا مين اللي قالك يتقفلوا مين اللي قالك الناس هتتقفل طب كلم انت الناس في النار وشوف التاثير هيبقى شكله ايه وانت نفسك عايز تربي نفسك اسمع كل يوم عن الاخره وعن الجنه وعن النار وعن الفردوس الاعلى وعن القبر ونعيمه وعذابه وعن القيامه والعرض على الله والحساب والصراط والميزان مش عايزين نهاجم نفسنا يا جماعه دي تربيتنا احنا بنتربى كده احنا بنتربى على الاخره هي دي اركان التربيه بتاعتنا اللي مش مقتنع بالكلام ده اللي عنده ازمه نفسيه ملناش دعوه بيه انما احنا ديننا كده ديننا دين قائم على تعظيم الدار الاخره ومش هتعظمها لما تسمع عنها كتير وتتكلم عنها كتير وهو ده مفتاح تغيير الناس جميعا الكلام عن الدار الاخره عايزين نتكلم عن بعض لمحات من سورة صاد بعض لمحات من اللمحات المؤثرة اللي ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى ي- يحيي بها قلوبنا قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب اصبر اصبر ايه كلمة اصبر يا جماعة دي كلمة كلمة غريبة جدا اصبر على ما يقولون ده اصبر دي لما واحد بيح- بي- بي- بيحصل له مصيبة بيتقال له اصبر لما واحد بيموت له عيل بيتقال له اصبر هو انت كل كلمة بتسمعها عن الدين مصيبة في حياتك انت كل خبر سمعته عن فلسطين مصيبة في حياتك انت معتبر ان اللي بيحصل للدين مصايب فعلا انت شايل الهم للدرجة ديت ده كان هم النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة ان ربنا يقول له اصبر اللي بيموت له ابن لما ابن بيموت بيعزه مين بيعز ابوه ليه لان هو اللي زعلان بجد انت فعلا انت اللي بتحزن بجد على على اللي بيحصل للدين انت اللي بيحصل للدين ده مصايب ليك انت في كبدك انت ولا لا اصبر على ما يقولون يقولون ايه الصفحة الاولانية كلها مليانة وانطلق الملأ منهم ان امشوا انطلق ال- النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع مجموعة من الناس وبدأت الناس تتلم وبدأ النبي يكلم الناس عليه الصلاة والسلام ومضحي بكل اعتبار لكرامته وبيكلم الناس في اي مكان وقاعد يتكلم وبدأت الناس تستجيب بسرعة تتنامى انباء لابو جهل وابو لهب محمد بن عبد الله هيغير دماغة الناس وانطلق الملأ منهم طلعوا جري انطلاق عزيمة قوة في نصرة الباطل وانطلق الملأ منهم راحوا للناس انا امشوا امشي انت وهو امشوا ما تسمعلوش انا امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ده, ده مخطط ده الناس دي بتخاطر ده الناس دي لها اهداف اخرى غير ربنا وغير الاخره ما سمعنا بهذا في المله الاخره هو بيقلب طب وانتوا اتبعتوا المله الاخره لا قال لا طب وانتوا جايين تتحججوا بقى الوقت ليه ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا يعني اشمعنى ده يعني بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب لما يدوق عذاب ربنا ساعتها اليقين هيتفجر من داخل قلوبهم اصبر على ما يقولون الكلمة اللي بتفجر هم الدين جوانا انت فعلا محتاج ان يتقالك اصبر ما اناش قادر يا رب من اللي بيحصل مش قادر استحمل ضغط الواقع يا رب مش قادر بعي بمرض بنام في السرير مش قادر يا رب استحمل لا اصبر اصبر على اللي بيحصل اصبر على اللي بيحصل في العراق اصبر على اللي بيحصل في فلسطين انت كده انت الكلمة دي بتيجي زي البلسم على قلبك ولا انت اصلا مفيش في قلبك جرح من اللي بيحصل للامة اصبر على ما يقولون واذكر زي ما قلت لكم في الاول عشان تصبر لازم تذكر عشان تصبر لازم تفضل فاكر واذكر عبدنا اي داوود وبعد شوية واذكر عبدنا ايوب وبعد شوية واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ايه ده إيه- ايه المعنى ايه المعنى لازم تفضل فاكر لازم صدرك يفضل مشحون طب افضل فاكر ازاي وليتذكر اولو الالباب القران وظيفه القران انك تفضل فاكر اللي منقطع عن ورد القرآن ده بيضيع نفسه اللي بيتهاون في قيام الليل بالقرآن ده بيضيع نفسه يا اخوانا انتوا بتحرموا نفسكم من اعلى مقامات في الدين ببعدكم وزهدكم في كتاب الله اوعى والله العظيم مهما تخيلت انسى انك انت هتوصل لمقامات عليا من غير القرآن ومن غير ما تقف في قيام الليل ترتل آية آية تنزل على قلبك من غير ما تاخد فرصة للمعاني اللي قاعدين نتكلم فيها ديت تنزل على قلبك كل ليلة وكل يوم يا اخواتنا قراية القرآن القرآن يا جماعة زي ابو موسى الاشعري ما كان بيقول فاقراه قائما وقاعدا وعلى جنب قاعد يقرا ليل نهار قاعد يقرا في القرآن. القران محتاج واحد يعيش بقلبه معاه لما بقرا في تفسير الظلال كلمه ل- ل- لصاحب التفسير يقول فاصبحت كل صوره ليه كصديق من اصدقاء يعني هو بيعبر بالفاظه الادبيه يعني بيقول لك ان كل صوره من طول ما عشرتها وطول ما قريتها بقيت عارف لكل صوره خصائص غير الثانيه طباع غير الثانيه كانها ليها 10 اصحاب بقيت حافظ كل واحد غير الثاني من كتر ما عملته قلت سبحان الله طب احنا عشان نوصل للمرحله دي مع القران محتاجين نقرا قد ايه محتاجين نعيش قد ايه اصبر على ما يقولون واذكر لو بعدت عن القرآن اتقطع اتقطع العلاقة بينك وبين الثبات والاستمرار والصبر واذكر القرآن هيعيشك في معاني السابقين القرآن هيخليك ماشي بتفكر في اللي كان ابو بكر ماشي بيفكر فيه هيخليك بتنام على المشاعر اللي كان عمر بينام عليها هيخليك بتجتهد في العبادة بنفس الدوافع اللي كان مصعب بيجتهد من اجلها القرآن هيخليك صحابي ماشي على الارض هيخليك انسان عالي في مشاعرك وافكارك هيخليك انسان خواطرك قرآنية خطواتك موفقة ومسددة بامر الله اوعى تزهق في كتاب الله وإلا سورة صد دي كلها الفكر الموضوع بتاع التحور انت اللي هتقطع نفسك لو عزلت عن القرآن هتقطع اي علاقة بينك وبين التقدم واذكر عبدنا داوود ذا الأيد طب وش معنى داوود يا رب يا رب ده سيدنا محمد بيؤذى قول له اذكر ابراهيم لما ترى في النار قول له اذكر ابراهيم لما وقف في وش نمرود قول له اذكر موسى لما وقف في وش فرعون لا يا رب انت جايب لسيدنا محمد اعبد البشر سيدنا داود يعني بتقول له سيب المعركة وسيب الدنيا تضحك وسيب اهل الباطل يولعوا الدنيا وروح خد صومعة واقعد اعبد فيها اشمعنى داوود ليه داوود ليه ما كانش اي نبي تاني من الانبياء اللي اشتهر ما بينهم بالصراع ما بين الحق والباطل في المواقف العظمى بتاعته اشمعنى داوود اول حاجة يا جماعة داوود ده اعلى عزيمة ممكن تنبأ بقى لما تسمع حديثه الاول على البشرية في القيام مين داوود أقوى ك- كان افضل القيام قيام داود الاول على البشرية في الصيام داود افضل الصيام صلى داود الاول على البشرية في العبادة داود كان داود اعبد البشر داود القائد الرباني المنتظر داود يا اخوانا سيدنا داود في عبادته وعزيمته الرهيب تاني حاجة داود ده لو جيت تشوف سيدنا داود عليه السلام تشوف اليهود قبله بعده بني اسرائيل قبله بعده تحس ان سيدنا داود غير تاريخ امه بالكامل سيدنا داود كانت حالة بني اسرائيل قبله بالظبط زي حالة الامة الاسلامية الوقت وحالة بني اسرائيل بعده زي حالة الخلافة الراشدة ايام زمان سيدنا داود ده بطل انقذ الله به امة احيا الله به امة كأن ربنا بيقول للنبي اعبدني اعبدني وشوف انا اعمل لك ايه اعبدني وشوف انا افتح لك قد ايه اعبدني عشان كده ربنا بعدها بيقول وشددنا ملكه كأن ربنا بيقول للنبي اعبدني وانا همكن لك في الارض كلها اعبدني وانا هرفعك بس اعبدني صح بس خلي قلبك قلب خالص ليا فعلا وشوف انا اعمل لك ايه ربنا بيقول وشددنا شددنا انا اللي شددت ملكه انا اللي فتحت عليه انا اللي بقدر مشكله مشكله الوقت لما تشوف بعض افراد الصف الاسلامي يتشكلوا مع بعض على مدعو يتشكلوا مع بعض على مسجد وما مش فاهمين الموضوع بيجي منين إيه؟ الموضوع بيجي من فوق من فوق على قد قلبك ربنا يفتح عليك لما تشوف المتبرجات بيجروا بالتبرج عشان يجيبوا عريس ما هماش فاهمين ان الموضوع بيجي من فوق لما تشوف الناس بتسرق وترتشي عشان الفلوس ما هماش فاهمين ان الرزق بيجي من فوق من فوق يا جماعة لو صدقنا انها بتيجي من فوق هو ده التوحيد التوحيد مش كلمتين اتحطوا في كتاب وتسمى التوحيد لا التوحيد انك توحد مصدر النفع والضر في حياتك انك تعرف ان ما حدش يملك لك اي نفع او ضر او انه يحبب فيك مخلوق او يكرهه غير ربنا اخ بيكلمني فبقول له يا ابني انا لو اعرف ان في حد يقدر يحبب فيا مخلوق او يكرهه فيا كنت صليت له صلاه سد غير الخمس صلوات فالاخ بص لي كده مجدوه قلت له ده كلام القران قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ده كلام سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف بيقول له لا اشقينك يا سعيد قال له لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك لو اعرف انك تملك لي حاجه كنت صليت لك صلاه ثابته لو اعرف انك تملك لي في رزقي شيلن واحد كنت صمت لك شهر غير رمضان انما انا ده التوحيد يا جماعه ده التوحيد انك عارف وموقن ان ما حدش يملك لك حاجه غير ربنا ساعتها لما تعرف ان كلها بتيجي من فوق هتبقى عبد صح هتعرف ان الوقوف على باب الراء الله سر كل فتح مش انك انت تتوه وتدوع حياتك وتضيع حياتك واذكر عبدنا عبدنا كلمة وسام شرف كل ما الكلمة دي بتيجي في القرآن تحس ان وسام شرف كده ربنا بيقول لك يلا اعمل اللي في الآية عشان تناله واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب ذا الايد يعني ايه الايد القوة والعزيمة القوة والعزيمة ولم تأتي في القرآن الا مرة واحدة برضو تانية مع ربنا سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بايد القوة والعزيمة كأن ربنا بيقول لك هكون يدك التي تبطش بها همدك من قوتي ومن مددي همدك من ايدي ومن سدادي وتوفيقي بس انت خليك عبد صح واذكر عبدنا داود ذا الايد عايز عزيمة عايز قوة رهيبة في الدين وفي الدعوة ما انت تستغرب سيدنا نوح قدر ازاي 950 سنة يصبر الليل نهار ازاي ازاي لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امدهم بمدد من عنده عايز ده اه يا رب عايز تبقى ذا ايد ايوه يا رب السبب انه ايه اواب يعني ايه انه اواب انه اواب ده يا اخوانا الاواب اللي بي بيرجع لربنا دايما يعني سيدنا داود كان كل ما يعصي يرجع لا يا جماعه والانبياء كانوا بيعملوا كده يعني له اوراد عباده ما ربنا وضح في الايات اللي بعدها اوراد عباده بيؤب لربنا بيها كل يوم وكل ليله ما يفرطش فيها ابدا يعني انه اواب ديت يعني حافظ على اورادك يعني اوعى تفرط في اورادك عايز تبقى اواب اوعى تفرط في قيام الليل عايز تبقى اواب اوعى تفرط في القطع الفوري لحياتك والتلبيه الفوريه اول ما الاذان يقول الله اكبر عايز تبقى اواب لو انت محافظ على جلسه الضحى او اي ورد عباده او ورد قران بتاعك بالنهار اوعى تسيبه هو ده الاواب الاواب يا جماعه اللي بيرجع لربنا في اوراد عباده ما يسيبهاش ابدا طب قيمه انك تبقى اواب ايه حاجتين اول حاجه انك لو ما بقتش اواب عمرك ما هتنمو في الدين يعني انت لو النهارده قمت الليل وبعد اسبوعين قمت تاني وبعد كده جه رمضان قمت وبعدها قعدت شهرين ما قمتش هتعرف هتبقى عامل زي ايه زي اللي بياكل وجبه كل اسبوع قتله تموت هو بياكل والا هيموت وخلاص انما ما بينموش انما اللي كل يوم بياخد وجبه ايمانيه في ورد تعبدي قوي ده بينمو على طول يبقى لو ما بقتش اواب ما حافظتش على اوراد عبادتك ساعتها عمرك ما هتنمو تاني حاجه الاوبة انك بترجع لرب تقرا القران كل ليله من ايديه فتفتكر فلو ما بقتش اواب هتنسى هتنسى الاوبات ديت هي اللي بتخليك دايما تفتكر اللي لازم تفضل فاكره من عظمه ربنا وعظمه الاخره ومعاني الايمان وبطولات الانبياء عشان تفضل ماشي انه اواب يبقى سر العزيمه دي كلها ايه انه اواب ان هو كان اوراد عبادته دي تبقى على رقبتك لكن لا تهتز ابدا ولا تتغير ابدا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق يسبحنا يسبحنا ده فعل مضارع مش سبحوا معه بالعشي والإشراق يسبحنا فعل مضارع يا جماعة الأنبياء كان من قوة انفعال قلبهم بعظمة الله كانوا أول ما يذكروا بلسانهم ربنا أو يتكلموا عن ربنا كل حاجة حواليهم تتزلزل سيدنا محمد كان يقف على المنبر يتكلم عن ربنا المنبر يترجف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طلع مع ابو بكر وعثمان وعمر على جبل احد بيكلمهم عن ربنا الجبل اتزلزل اتزلزل من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يوسف بيكلم الملك لما خرج من السجن قلب الملك اتزلزل قال له خد المركز اللي انت عايزه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين امتى كلامك هيبقى نور امتى امتى كلامك هيبقى نور اللي يسمعه يحس انه عايز يسيب الدنيا كلها عشان ربنا امتى كلامنا هيبقى كده لما نتملى من نور القرآن في قلوبنا لما نعيش المعاني دهيت سيدنا داود كان يسبح على الجبل كل الكائنات اللي حواليه تتزلزل انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والايه والاشراق انت قوة كلامك عن ربنا كده اما بتتكلم عن ربنا كل حاجة بتتزلزل حواليك ده مش هيحصل غير لو انت قلبك نفسه عارف ربنا وقلبك بيرتجف وانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى معرفة الله معرفة عملية مش هتيجي غير من القرآن الكريم يسبحنا بالعشي والاشراق الاشراق ده يعني بعد ما الشمس طلعت وبقى يعني جلسة الضحى من الفجر لغاية الشروق او بعد الشروق بتلت ساعة معنى انه بيسبح للمدة الطويلة ديت انه كان بيمكث فترة طويلة في العبادة بل في بعض الاثار كان ده من الفجر للمغرب يسبح والجبال والطير تسبح بقى يعني ايه انت تقدر قد ايه تسبح او تقرا قران وقلبك سخن ما هوش فاصل لغايه قد ايه ربع ساعه تلت ساعة ساعة يعني داود ما كانش في النص بيفطر تقوم الجبال والطير تفطر معاه لا ده كان على طول سخن فبين ربنا طب بكرة ممكن فطر بكرة لا كل يوم وكل ساعة ودقيقة في ورد العبادة بتاعته قلبه منفعل وملتهب بتعظيم الله سبحانه وتعالى يعني ما بيفصلش في النص لا انت قلبك بيفصل بعد قد ايه رمضان جاي يا جماعة عايز قلوب ماراثونية قلوب ما تفصلش قلوب ما تنامش قلوب ما تلاقيش غصب عنك نفسك وقعت ما انتش قادر تقوم انت قلبك يقدر يفضل سخن قد ايه عشان كده الجبال والطير ما كانوش بيفصلوا ليه لان سيدنا داود عليه السلام كان قلبه في قمة الانفعال بعظمة ربنا طول ما هو بيذكر وكل يوم بيذكر فيه انما انت الاصل الاصل عندنا هو الفطور ليه هرجع تاني واقول لاننا مش متربيين على مصدر التذكرة مش متربيين على القرآن في الذكر مش متربيين على الذكر للعالمين مش متربيين على الكتاب اللي بيتذكر به اولو الالباب على قد ما ترتبط بالقرآن على قد ما تفضل فاكر وعلى قد ما قلبك لياقته الإيمانية هترتفع ما يفصلش منك إنا سخرنا الجبال الجبال معه سخرنا ده عبودية الكل لله الكون كله عبد الكون كله عبد لله انت مصدق لو مصدق كده شوف قلبك هيبقى شكله ايه الجبال بتسبح تخيل كده لو سمعت صوت الجبال بتسبح لازم اليقين بتاعنا يبقى كده الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض الم ترى وانا شفت يا رب حاجه انا شفت حد ساجد هو انت ما شفتش انت قلبك لسه ما شافش الكون خاضع ليه قد ايه انت قلبك لسه ما سمعش الكون بيسبحنا قد ايه الدون الامر واضح يا جماعه الموضوع واضح والله العظيم بس الجهلاء الاغبياء هم اللي طمس على بصيرتهم وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل الطرد الطرد ده ما يستاهلش انه يسمع ولا يفهم انما الامر واضح لكل ذي قلب سليم عبوديه الكل لله انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق خدوا بالكم يا اخوانا الانبياء دول المدرسه بتاعت القران الأن... قصص الانبياء دي اللي الناس بتتوب وهي بتسمعها في صلاه التراويح ده ناس سذاجه من قصص الانبياء دي اللي فيها اخطر معاني الانبياء تخيل لو انت دخلت كليه قلت لك بص بقى انا هجيب لك الاول على الدفعه في الكليه ديت كل واحد طلع الاول على الدفعه هجيب لك كان بيذاكر ازاي والمذكرات اللي عملها ايه وكان نظام يومه ايه وكان بيحل الامتحانات ازاي وكان نظام مراجعته ايه تقول ايه ايه ده ده انا مفتاح السبق كله بقى في ايدي اهو بالظبط كده ربنا جاب لنا اسبق الخلق قال لنا كانوا بيعملوا ايه لازم توصل لمرحله ان لما تقابلك فتنه من كتر فهم قصص الانبياء لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه لما تقابلك مشكله والدك في ال- في في البيت عمل معاكي حاجه عشان النقاب والدتك عملت معاك حاجة عشان اللحية هو لو سيدنا ابراهيم مكاني كان عمل ايه لما تقابلك اي مشكلة دعوية هو لو سيدنا موسى مكاني كان عمل ايه لازم تفهم قصص الانبياء فهم واقعي مع الانبياء هتواجه كل جاهليات الارض لو عشت معاهم مش تسمع قصص الانبياء عيش معاهم ادخل مع يوسف السجن اقف على الجبل مع داود تسبح والجبال تسبح معاك ادخل انزل بطن الحوت مع سيدنا يونس انزل الغار مع سيدنا محمد عيش معهم هتعرف ربنا معرفة عملية لما تمسك من ايديك يحيى وهو لسه مولود وتقف مذهول مذهول من قدرة ربنا اللي يرزق ده لابوه وامه بعد ما بلغوا من الكبر عتية لما تقف مع سيدنا ابراهيم تدخل معاه النار وتدخل مع يوسف السجن وتلاقي باب السجن بيتفتح والملك بيناديه سيدنا يوسف معاك وتلاقي النار ما حرقتكش وانت قاعد وسطها يمينك وشمالك وقدامك ووراك وفوقك وتحتك نار وانت كأنك قاعد في تكييف لما تعيش التجارب دي كلها ساعتها هتعرف ربنا وهتعرف خطورة قصص الانبياء في القرآن لما تعرف قصص الانبياء في القرآن هتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وتقعد تفتكر الفتوحات والبطولات اللي هم عملوها ساعتها حياتك هتتغير يا اخوانا قصص الانبياء ديت هي اللي هتفرق معانا في حياتنا بس لازم نركز فيها لازم نعيش مدينة الانبياء من زمان والواحد بيتخيل الانبياء دول زي مدينة انا طلعت من على السور ببص جواها ايه ده ايه المنظر الرهيب ده واحد البحر قدامه فرعون وراه بيقول كلا ان معي ربي ايه ده ايه اليقين ده واحد هيترمى في النار وبيقول حسبي الله ونعم الوكيل لو عشت معاهم ساعتها كلمة حسبي الله ونعم الوكيل دي هتبقى منهج حياتك لانك عشت المعاني دي وتربيت عليها انما الوقت يا جماعة الوقت ما ينفعش احنا تربيتنا ضعيفة اتصالنا بالقرآن ضعيف مالكش غير القرآن هو اللي هيربيك وهيغذي قلبك بالايمان وهيفتح عينك على معاني عمرك ما كنت تتخيل انها موجوده ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كان في افاق رهيبه انت ما سمعتش عنها لازم مش هتسمع عنها غير من كتاب الله سبحانه وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا مضارع كأنك شايفها بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب بفتكر مع كل له أواب ديت بعض الدروس زي درس الشيخ محمد مثلا أو مثلا يعني يعني طبعا احنا لا نحكم بأي شيء من عالم الغيب يعني إيه، لما الاقي الناس كل اسبوع جاية من كل القرى ومن كل مكان وبتجري وتروح والاسبوع اللي بعده يجي افتكر كل له اواب كل له اما بتتكلم عن ربنا وانت عارف ربنا وربنا سبحانه وتعالى يفتح قلب اللي جالك لهذا الكلام هيجي لك تاني هيجي لك تاني ليه يا جماعة ليه الطير كانت بتيجي لداود تاني ليه لانها كل اللي بيذكرها بمولاها بتشتاق اليه وتؤوب اليه ده عايزين اخواننا نبقى كده كل له اواب عايزين يا جماعة اي حد يقعد معانا نعرفه من ربنا نكلمه عن ربنا كلام واحد عارف مين ربنا لما القلوب هتتفتح ساعتها النور كلامك عن الله هيحصل معاك كله له اب تلاقي صاحبك اللي انت كلمته في الدين بيتصل بيك تاني يوم انت فين طب انت هتسهر فين طب انت وراك مشوار النهارده طب اجي معاك طب اجي اقعد معاك شويه وتلاقي بعد بكره متصل بيك وتلاقي صاحبتك اللي انت كلمتها عن الدين طب انا عايز احكي لك مشكله انا قلبي ما استريحش غير ليك انت انا ما بتاثرش غير بكلامك اهي دي كله له اوقات ان ان انت الناس بقت عايزاك انت ليه لانك انت يا اخوانا عايزين نفهم عايزين نفهم يعني ايه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين او سمع منه كلمتين سلم ليه الله الله لما معاني الربانيه هتيجي على لسانك ساعتها شوف ربنا هيفتح على ايدك قد ايه والطير محشوره كل له اواب ربنا قال من شويه انه اواب لله وبعد كده قال كل له اواب لما آب إلى الله آب إليه كل شيء ولما اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء ولما عرف الله عرفه كل شيء زي ما سيدنا سليمان النبل نفسه عرفوه وشددنا ملكه زي ما قلت لكم هو ده التوحيد اعبده ويمكن ليك في نفسك وفي الارض واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ده دي عطاءات ربنا لاهل العباده وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض وواحد قال عندي 99 نعجة وأخويا له نعجة واحدة فقال أكفلني اديها لي وغلبني في الكلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعش إيه ده في إيه ليه سيدنا داود يفتن عارفين يا إخوانا قضية انك انت تبقى حققت 99% من العبوديه او 99% طبعا انا بتكلم علينا احنا مش بتكلم على سيدنا هو دلوقتي ولسه في حاجه جواك انت نفسك مش واخد بالك منها انت ممكن قاعد تعبد ومش واخد بالك انها لسه موجوده ربنا من رحمته يقوم يطلعها قدام عينيك من خلال اي فتنه تحصل تقوم تشوفها تقوم تعالجها تقوم تكمل سمعت من ايام قول الله كاني اول مره اسمعه والله وان الله يهدي من يريد ربنا لو ارادك هيجيبك هيجيبك ربنا ما بيهديش غير اللي ربنا رايده وان الله يهدي من يريد عشان تيجي اول حاجة لازم ربنا يريدك الاول لازم يريدك الاول لو ربنا ارادك هيربيك بقى هيصنعك هيطهرك لغاية ما تبقى ملاك ماشي على الارض سيدنا داود يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى وفضلنا داود وانما فتناه سيدنا داود ترجم الموضوع فورا في آية واحدة ربنا جمع لسيدنا داود اربع حاجات مبهرة ربنا بيقول قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم اسمع وظن داود انما فتناه ترجمها فورا ترجم الرسالة على طول يا داوود في حاجة خد بالك ترجم الرسالة فورا تخيل لو جالك رسالة خطيرة جدا يتوقف عليها حياتك بس بالانجليزي وانت بتقراش انجليزي تقوم مقطعها وانا اعمل ايه يا جماعة لازم نتعلم ازاي نترجم رسائل ربنا يا جماعة لازم نتعلم الفهم عن الله يا جماعة لازم نتعلم ربنا بيعاملنا ازاي ليه القيام امبارح راح منك وليه اول امبارح نايم متأخر وصحاك بدري وليه ليه يا اخوانا لازم نفهم وليه اعانك على الطاعه الفلانيه والطاعه الفلانيه لسه بابها ما اتفتحلكش لازم نفهم يا اخوانا لازم نعرف كل حاجه احنا بنعامل ربنا ما بنعامل ده بتع... أصل مشكلتنا في واحد مننا بيعامل عزيمته انا ما قمتش امبارح انا وحش انا ضعيف الايمان يا ابني انت لو ارادك لاقامك يا حبيب قلبي عامل ربنا ما تعاملش نفسك ولا عزيمتك ما تعملش الاسباب ولا المشاكل ولا الابتلاءات عامل ربنا سبحانه وتعالى لو ارادك هيعلمك لو ارادك هيفهمك الدعوة لو ارادك هيربيك وهيصنعك لو ارادك هيشرح صدرك لمعاني الايمان لو ارادك هيقومك بين ايديه في الثلث الاخير يبقى كل قضيتك انه يريدك كل قضيتك ان ربنا يحبك لو حبك هيديك الكلام اللي احنا عايزين نسمع عنه ده هو. سبحان الملك الا ما كان خاص بالانبياء منه وظن داود أن ما فتناه قمة الفهم ترجم فورا الرسالة الربانية فاستغفر ربه قمة العلم وخر راقعة قمة العزم وأناب قمة الإيمان أربع كلمات ورا بعض تبين لك القمم ظن داود أن ما فتناه قمة الفهم فاهم ربنا بيعامله ازاي فترجم على طول الموضوع زي سيدنا يونس في بطن الحوت ما كانش ينفع ان يقعد دقيقه يفكر واللي بيحصل ده بيحصل ليه هو ترجمها فورا وفورا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ترجمه فوريه في موقف حرج لا يحتمل انك انت ما تفهمهاش على طول واستغفر ربه الاستغفار ده استغفر الله يعني يا رب احميني من ذنبي يعني يا رب الذنب ده قطع لي في قلبي و- وبوظ لي جوارحي وبوظ لي فطرتي وقطع ما بيني وبينك وحجب ما بيني وبين عطاءاتك استغفر ربه ودي كلمة علم دي كلمة واحد يعلم يعني ايه ذنب يعلم و- ف- وظن داود ان ما فتناه ففوريا رجع اول ما اكتشف ان المشكله رجع على طول ما اتبطاش اول ما فهم رجع على طول مش احنا احنا ممكن تبقى فاهم انا قلبي بايظ طب يا ابني انت فهمت خلاص اجري بقى خلاص بقى اجتهد في اصلاح قلبك بقى انت نايم ليه انت عارف المشاكل اللي فيك قاعد ليه ففورية فاستغفر ربه وخر راكعة خر راكعة الخر انك انت تقع بدون اي سيطرة لنفسك على جوارحك يقول لك خر من السماء خر من السماء ها يع- يعني ايه يعني واقع ملوش اي سيطرة على جوارحه سيدنا داود من كتر المعاني اللي جواه تجاه الله خر ركع والركوع يعني الخضوع الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى قمة العزم خلاص عزيمة كاملة بقى عزيمته اتلغت وبقى كل اللي جواه عزيمة على طاعة الله وانفاذ امر الله واناب الانابة كما يقول الامام ابن القيم هي عكوف القلب على باب الله زي الاعتكاف في العشر الاواخر كده خلاص انت قلبك عكف على باب الله انت ما عدتش قادر تتحول عن باب الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ايه الزلفى وايه حسن المآب ما هو القرآن مش كلام كده وخلاص الزلفى يعني القربى يعني جوار الله في الجنة وحسن المآب اللي هو الفردوس الأعلى يعني ربنا بشره بالجار اللي هو الزلفى القرب من الله قبل الدار اللي هي الجنة يعني ايه ال ال ال الأولياء دول المقربين دول الأنبياء دول يا جماعة كان كل قضيته أوصل لك ازاي يا رب منايا أوصل لك عارفين يا جماعة اهدنا الصراط المستقيم يعني ايه يا رب خليك معاه كل خطوة ليه لأن منايا أوصل لك أنا عايز أوصل لك يا رب أنا مش عايز أزيغ ولا انحرف ولا ينقطع بيا السيف انا عايز اوصل لك يا رب وان له عندنا لزلفى اول حاجة جوار الملك وبعد كده وحسن مآب اللي هو الفردوس الاعلى الكلمة اللي جمعت الزلفى والحسن مآب مع بعض الفردوس الاعلى لانك انت في الجنة وفي جوار الملك اقرب لخلق الله الى الله سبحانه وتعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق اسمع بقى اسمع الكلمة ديت اول مرة والله يا جماعة احس بيها من ايام ف... ف... إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ها ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ربنا بيهدده مش هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك على طريق غير طريق هتلاقي نفسك طلعت بره هتلاقي نفسك اتطردت هتلاقي نفسك ما انتش على الطريق اللي يوصلك ليا ده تهديد ما يقدرش خطورته غير الراغبين الى الله عشان كده اتباع الهوى ده بيرعب اي راغب الى الله ليه هتطرد على طول لو مشيت ورا هواك مش ورا كلام ربنا ومراد ربنا هتلاقي نفسك بره هتلاقي نفسك مش على الطريق فيضلك عن سبيل الله عشان كده لازم تفضل وسط اخوانك لازم تفضل في دروس العلم ودروس الوعظ ودروس التربية لازم تفضل مع الصحبة صالحة لازم تطلب علم ليه عشان الهوى ما يتحكمش فيك عشان تفضل على الطريق عشان تفضل على الطريق ووهبنا لداوود سليمان الحصة التانية بقى عارفين مدرسة مدرسة الحصة الاولى داخل سيدنا داوود يدرس لك فيها معاني الربانية يا نهار ابيض الحصة التانية سيدنا سليمان داخل يدرس لك فيها معنى الحب لله معنى حب الله ايه ده الحصة الثالثة سيدنا ايوب داخل يدرس لك التضحية من اجل الله ايه ده ايه ده ال- القيمة دي جاية تعلمها اهو ده القرآن يا جماعة ربنا بيعلمك على ايديهم زي ما فاتتك التربية على ايديهم في الواقع ربنا بيربيك على ايديهم في القرآن ووهبنا لداود سليمان كلمة سليمان نفسها تشوقك انك تعرف قصته ليه سليمان جاية من سليم من السلامة الذي سلم قلبه من كل ما سوى الله الذي سلمت حياته من اي من اي رغبة الا الى الله ووهبنا لداود سليمان الهبة على قدر الواهب بقى تخيل سليمان قدر قدره قد ايه نعم العبد نعم العبد تخيلوا لما واحد يقولوا لهم ايه رأيك في مراتك يقول لهم نعم الزوجة يعني ايه يعني كل ما يجب ان تقوم به الزوجة لزوجها قامت به على احسن وجه تخيل يعني ايه نعم العبد يعني كل معاني العبودية حققها على احسن وجه كنت اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ القرآن قرأ البقرة وآل عمران والنساء بيقول لك ثم ركع فكان ركوعه ايه نحوا من قيامه ثم سجد فكان سجوده نحوا من ايه من ركوع هكذا بقى الحديث كله كده انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه ده ده وصف لكمال العبودية لان القيام ده معنى من معاني العبودية الركوع معنى تاني السجود معنى تالت ان الكل عندك بقى بيؤدى على اكمل وجه معناها ان معاني العبودية اكتملت في حياتك انك بقيت عبد كامل انك بقيت نعم العبد نعم العبد ن- و- وسبحان ونعم الرب سبحان الله كل ما يعطيه الرب لعبيد الله سبحانه وتعالى اعطاه لنا على اكمل وجه نعم العبد طب ازاي بقى نعم العبد ازاي يا رب بقى نعم العبد في القيام ونعم العبد في الدعوة ونعم العبد في الجهاد ونعم العبد في الايمان ونعم العبد في الحلال والحرام ونعم العبد في المعاملات والاخلاق ونعم ال- ازاي يا رب انه اواب السر اهو التفسير الكلمة اللي فيها مفتاح الفوز في الصورة كلها اهو انه اواب لانه كان كل يوم له اوراد بيجي يذكر دوافع الاقبال على الله فيها كل يوم بيقوم الليل ويتذكر آيات الله كل يوم يقعد جلسة الضحى كل يوم لازم تبقى اواك لازم لازم تحافظ على اورادك لازم يبقى ليك اوراد وتعض عليها بالنواجد والا ما انتش هتنمو اصلا اصلا هتفضل ثابت هتفضل واقف ان ما نزلتش ما انتش هتزيد لازم يبقى ليك اوراد وتحافظ عليها اوراد بقى قيام ليل اوراد بقى ورد قراءه قران بالنهار لازم وتحافظ عليه لان وجود الورد والمحافظه عليه هو اللي بيخليك تنمو وتزيد على قد ما بتخشع فيه وما يهمكش انت قريت قد ايه يا اخي اقعد الايه في ساعه المهم المعنى دخل في قلبك المهم حسيت المهم قلبك اتفتح ف ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي قاعد يذكر وقاعد يعبد وقاعد منطلق وما بيفكرش في حاجه خالص انت النهارده هتعمل ايه انا هقعد جلسه الضحى باذن الله وانا اصلا صاحب بقالي ساعتين ونص بصلي القيام وايه وه- يا دوبك هنام لي ساعتين ونازل ورايا بقى ايه شويه شغل اسر فقيره ويتامى ومساكين وبعد كده هروح ل... للصم والبكم عشان بنعمل لهم حاجات في الدراسه بنساعدهم في المذاكره وبعد كده عندي كذا مشوار دعوي ويا دوبك انا اصلا صايم فانا يا دوبك بقى اروح المغرب عشان افطر واوا انت متهيألك انك تمام التمام انت معتقد في نفسك انك مية مية وانت ما انتش عارف ان في مشكلة جواك وربنا يريد ان هو يطلعها قدام عينك عشان يتحلها يا اما خلاص اقيمت الحجة عليك اذ عرض عليه بالعشي وهو منطلق في الدين فجأة الدنيا جت وهو ما كانش عامل حسابها خالص اذ عرض وجات ايه دنيا بقى دنيا بقى دنيا من بتاعت بلادها بقى الصافنات الجد عشرين الف خل من اجود الخل على وجه الارض تخيلوا بقى الدنيا بقى لما بتيجي وما كانش حد مستنيها بعض السذج بيحسب ان الدنيا لما تجيله هو بيجتهد في الدين ده ده ايه ده ده كرم ربنا ليك خد تاخد ايه ما على هذا تبعتك وانا هعطل نفسي عن الفردوس الاعلى ده انا اقل حاجة مستنيني في الفردوس الاعلى بالدنيا وما فيها بالدنيا وكل اللي في الدنيا انا ضيع نفسي عن الفردوس الفردوس الاعلى يا جماعه يا اخوانا مين فينا طالب فردوس مين فينا طالبه فردوس مين فينا يا اخوانا من طلاب الفردوس الاعلى يا جماعة الفردوس الاعلى اللي جيرانك فيها الانبياء والصديقين والشهداء يا اخوانا الفردوس الاعلى لما سيدنا موسى سأل ربنا اقل اهل الجنة منزلة مين يا رب فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه قال له الرجل آه، يعطى مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله خمسة وعشرة امثال يعني قد خمسين مرة من ملوك الدنيا ده ده عموم الجنة عموم الجنة ينفع انك تلاقي وجه مقارنة بينه وبين نعيم الدنيا ولو حتى هتضرب في خمسين ولكن الفردوس الاعلى مفيش وجه مقارنة اصلا ما ينفعش تقارن اصلا عشان كده لما سيدنا موسى قال له فما اعلاهم منزله قال له اولئك الذين اردت غرقت كرامتهم بيدي موضوع تاني موضوع ما فضل الفردوس الاعلى على سائر الجنه زي فضل محمد بن عبد الله عليه وعليه عليه الصلاه والسلام حاجه تانية افق تاني من افاق النعيم ازاي يا اخوانا على سرر موضونه ملوك على عروش مشغوله ومطرده وده انتوا عايزين ايه انتوا بتقارنوا بايه ازاي ما نبقاش طلاب فردوس اعلى الفردوس الاعلى ذكرت امتى في القران ذكرت كم مره في القران ها اتنين فين ها مره في اخر سوره الكهف والمره الثانيه اول سوره المؤمنون ها حد تاني يزود مره ثالثه مره ثالثه في مره ثالثه ولا لا مفيش مره ثالثه ذكرت امتى في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون الخشوع ده انك هتتهد من الثقل اللي عليك الجبل لا رايته خاشعا بعدها على طول متصدعا انهار ما قدرش يستحمل خاشع يعني قلبك من شده ثقل معاني الايمان عليه هينهار والذين هم عن اللغو معرضون مش عايز يتكلم مع مخلوق مش عايز هو في انس تم بالله عشان كده في الاخر اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس سوره الكهف جابت لك مين اللي في اخرها الفردوس غير سوره المؤمنون جابت لك مين سوره الكهف جابت لك اهل الكهف اللي سابوا الدنيا كلها واعتزلوا الدنيا كلها عشان ربنا وبعد كده صاحب صاحب الجنتين اللي قعد يدعو الى الله وبعد كده موسى اللي بلغ مجمع البحرين عشان طلب العلم وبعد كده ذو القرنين اللي لف الكره الارضيه كلها عشان نشر الد- التوحيد يعني ايه يعني يا جماعه الفردوس دي عايزه شغل عايزه انطلاق عايزه تضحيه عايزه بذل عايز الفردوس الاعلى ابذل للفردوس الاعلى اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي انا انا انشغل عن ربنا انا افتن خدوا بالكم يا جماعه زي ابن القيم بيقول لابد من رقاد الغفله ولكن كن خفيف النوم لازم هتقع هتقع ومن سذاجة بعض الاخوة وتسويل الشيطان اليوم ان كثير الاخوة اللي بتنتكس تيجي تدور انتكس ليه تلاقيهم واقع في عادة سرية مثلا احبط ام سايب قال لك انا مفيش فيه امل تلاقيهم واقع في ذنب كبير احبط ام سايب ايه يا اخوان ما انت لازم تقع وانت فاكر انك ص- ص- صديق يعني ما انت لازم تقع يا اخوانا دي سنة ولو ما وقعتش مش هتتكسر لربنا سبحانه وتعالى لازم تقع ولو وقعت قوم وكمل على طول بس اول ما تكتشف في نفسك الخلل اوعى تسكت اوعى تسكت اني احببت حب الخير عن ذكر ربي انا انا حاجة تعطلني عنك يا رب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعنق ذبح 20000 خيل وربنا بيقول مسحا لانه هو ذبحها بطريقه لا ت- لا تسبب لها اي الم كانه بيمسح عليها بالظبط من شده الرحمه اللي في قلب من يعرف الله بكل مخلوق فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان ليه يا رب بعد كل اللي عمله ده بتفتنه ليه اه ما انا قلت لك لو ارادك لطهرك ورفعك لما ربنا بيحبك بيطهرك من اي حاجه بيطلع لك لو ذره مستخبيه جوه قلبك يطلعها قدامك عشان تعرف ايه اللي ناقصك عشان تكمله عشان تبقى عبد كامل يا اخوانا تعرض الفتن على القلوب المتبرجات مش فتنه بتعرض على عينك الاغاني مش فتنة معروضة على ودانك ده على قلبك على طول عدل دخل على القلب فورا سهم ناحية القلب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي رواية عودا عودا ورا بعض ورا بعض ورا بعض كل مرة بشكل جديد ولون جديد ومدخل جديد ولقد فتنا سليمان الفتنة جاية جاية استعد واحذر واعمل حسابك اعمل حسابي يعني اعمل ايه يعني استيقظ لقلبك يعني طهر قلبك يعني اجتهد على قلبك يعني اجتهد على تربيتك بالقرآن وإصلاح قلبك بالقرآن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا يعني ايه سيدنا سليمان كان ملك له عرش تخيل مرة داخل لقى حاجة جسد ايه الله اعلم حاجة على العرش بتاعه الآية دي خطيرة جدا يا جماعة يعني ايه يعني تخيل انت مثلا يا اخوانا الآية دي بتعلمنا التجرد الناس اللي الجماعات ولا الدعوات اللي بتتشكل مع بعض على المساجد ولا اللي يتشكلوا على مدعو يقعدوا يتشكلوا عليه لغايه ما الواد ينتكس ويسيب الالتزام خالص بالذات المناظر اللي انا بنشوفها زمان ايام ما كانت الجامعات لها صوالات وجولات قبل ما الواقع ده يتغير شوية الى الى الواقع اللي موجود دلوقتي ايه يا اخوان يا اخوانا احنا انا انا انا عايز المدعو ده ربنا مش ليا انا عايز المسجد ده عشان يقام فيه دين ربنا مش عشان امسكه انا يعني انت لو اتفتح على ايدك مسجد افتحه لاخوانك انت عايز ايه انت عايز ربنا يعبد مش عايز انت في ايدك مفاتيح مش عايز كرسي مش احناش طلاب كراسي والقينا على كرسي جسد ما احناش طلاب كراسي وربنا بيربينا ان احنا ما نبقاش طلاب كراسي احنا خدامين لكل واحدة يرفع راية الدين احنا خدامين لكل واحد بيطرب احنا خدامين لكل دعوة على السنة احنا انتباهنا لربنا ما احناش انتباهنا لاي حاجة انت داعية مشهور وربنا طلع واحد احسن منك يا- ده انت ده انت استغفر الله العظيم انا يعني مش عارف والله لا. اسجد لله شكرا كنت اقول لك ده انت تزغرب زي استغفر الله العظيم زي النساء فرحا ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لدين هو انت عايز ايه انت عايز الناس تعرف ربنا ودين ربنا يعز انت عايز حاجة تانية انما ال ال القذارة اللي بترى للأسف من بعض من لم يتربوا تلاقي شكل على المساجد شكل على المدعوين ورفع اسماء ايه يا اخوان احنا بنرفع اسمنا لما بنرفع اسم ربنا لازم نتدرب ان احنا مش طلاب كراسي لو جالك مدعو روح وديه لغيرك هو انت انت عايز حاجة ليك انت انت عايز لربنا انت عايز الناس تزيد عرف كل مدعو يتع- يتعلم على ايديك قول له انا مجرد خطوة في الطريق انا معرفش اوصلك لازم تقعد قدامي وقدام غيري عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى انما انك انت تقفل نفسك عليا واقع الجماعات الواقع البئيس الواقع الخانق ان الجماعة تاخد ال- الشاب وتستأثر بيه وتقول له ما تسمعش لحد تاني واحنا الصح والباقي الغلط ايه الدنس ده ايه القذارة دي ايه الوحل ده ايه ضعف الربانية ده لا احنا صح وغيرنا صح وكله عنده خطأ وعنده وعنده صح ولازم تسمع لنا ولغيرنا ولازم تتربى على ايد الطيار كله عشان تطلع راجل وبطل لازم ولازم انتماك يبقى لله مش لجماعة ولا لشيخ ولا لحاجة معينة عشان تبقى بطل وتبقى راجل وانتوا كمان يا جماعة احضروا كل الدروس احضروا كل درس كل الدروس ما دام اللي بيديك واحد على اهل السنة وخيره يغلب شره احضروا كل الدروس واستفيدوا الجميع وفيدوا الجميع وتعاونوا مع اي حد شغال على منهج السنة ما تقفلش نفسك لا تك انا هقول كلمة انا عارف ان ممكن خم يعني اقل من 1% من اللي قاعدين ولا اللي يعرفوا بس يعني لو افتكرتها في يوم من الايام هتفهمها لن تكمل عبودية المرء حتى يأخذ من الجميع ويعطي للجميع ده ما دام طبعا اهل سنة طبعا دي كلمة ايه يعني حاول تفكر فيها بينك وبين نفسك كده وشوف هتفهم منها ايه و ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب رجع لربنا سبحانه وتعالى رجع للملك سبحانه وتعالى خلاص قال رب اغفر لي اعلى استغفار في القران اغفر لي يا رب كل لحظه قلبي نظر فيها لغيرك اغفر لي يا رب كل ثانيه شغلت بيها عنك اغفر لي يا رب كل ذرة من قلبي كانت متوجهة لهدف غيرك اغفر لي يا رب انا يا رب عايز ابقى مخلص ليك بتاعك انت بس يا رب اغفر لي اي نظرة طلعت من قلبي او عيني الى غيرك يا رب قال رب اغفر لي شوفوا سيدنا سليمان بيستغفر من ايه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انا عايز احس انك بتحبني انا يا رب يعني حب خاص انا عايز يا رب عطاء خاص عطاء ما تشركش حد معايا فيه عطاء ما تدوش لحد غيري يا جماعة ده منى عين الصالحين اصلا مش ربنا بيقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايه ايوم اقرب انا عايز ابقى اقرب واحد ليك يا رب مش سيدنا موسى بكى في رحلة المعراج لما سيدنا محمد رفع فوقه وقال ما كنت اظن يا رب ان ترفع احدا فوقي انا يا رب كنت بحسب ان انا اقرب واحد ليك يا رب يا جماعة كل عبد بيحب ربنا نفسه يحس انه احب خلق الله الى الله انك انت الوهاب عارف هو بيدعي مين واحد واقف بيقول يا رب الدين اللي ما ادتهوش لبشر ايه ده عارف هو بيدعي مين يا جماعه هو الملك اللي ربنا اداه لسليمان ايه يعني الجن والريح جزء من الدنيا ده اقل اهل الجنه بياخد قد إيه اعظم ملك من ملوك الدنيا اعظم ملك من ملوك الدنيا من سليمان قد ملكه في الدنيا 50 مره يا الهي يعني عشان تعرفوا يا جماعه ان اللي عارف ربنا ما يستصعبش اي طلب من ربنا ابدا مشكلتك حلها في كلمتين يا رب انك انت الوهاب فسخرنا له الريح سخرنا لا يسخر الله للعبد ما لا يجري إلا بأمر الله إلا إن استقام العبد على مراد الله استقامة كاملة ربنا ممكن يسخر لك ما لا يجري إلا بأمره لو أنت بقيت على مراد الله 100% كملت عبوديتك لله فسخرنا له الريح الريح يعني هو ضحى بالخيل ربنا اداله الريح يعني في اول السورة وانطلق الملأ منهم بيجروا بسرعة عشان يهدموا الحق ربنا اداله الريح اللي غدواه شهر اللي في ساعة غيره بيقطع بيقطع المسافة دي اللي ال- المسافة اللي تتقطع في شهر هو يقطعها في ساعة هو يقطعها في ساعة شوف ربنا ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه وسيدنا محمد ربنا اداله حاجة غدوها الف سنة البراق في ساعة يقطع اللي غيره اللي الملائكة بتقطعه في ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تعدون يعني تخيل ربنا ممكن يوفر لك عمرك قد ايه ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه ممكن يوفقك قد ايه في حياتك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء تجري فين يا اخوانا سيدنا سليمان سخر الريح في نشر الدعوة الى الله سخرها انها تنقله الاماكن يدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله يعني ايه ربنا اداله الجن سخرهم ان هم تسخرهم في الدعوه الى الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل اداله الطيور سخرها في الدعوه الى الله زي الهدهد لما راح لبلقيس اداله الجن الغواص سخره في استخراج كنوز البحار عشان تنفق في الدعوه الى الله اداله لما تمنى الولد تمنى عشان يجاهدوا في سبيل الله لو طوفنا ليله على مائه امراه انجب من كل امراه رجلا يجاهد في سبيل الله يعني يعني ربنا اداله كل حاجة سخر اداله الريح سخرها في الانتقال في الارض عشان الدعوة الى الله هو ده الحب هو ده الحب ان اسخر حياتي كلها عشان ربنا هو ده الحب الحقيقي يا جماعة ان حياتي كلها تبقى عشان ربنا ان حياتي تبقى كلها تبقى ليه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب اصاب يعني ايه يقول لك اصاب في الاجابه يعني اجابه صح يقول لك اصاب السهم يعني السهم جه في الهدف مسدد حياته كلها ثبات كل اختياراته سليمه كل خطواته مسدده من الله ربنا لما يتولى عبد بيخلي حياته كلها اصابه وسداد وتوفيق والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان لو عندنا برضه لزلفى القرب وحسن ايه مآب سيدنا داود ولا سيدنا سليمان اللي كان اكتر في البطولات للي قاري القران بقى كله ها سيدنا داود سيدنا داود سيدنا داود ده راجل قبط على ايده امه ده واحد ده مؤسس امه من ام من اعظم امم التاريخ سيدنا داود طب مين اللي كان حياته اكتر كرامات وعطاءات للي بيقرا القران برضه كتير سيدنا سليمان قال له هو مش المفروض دي على قد دي لا ده ملك يعطي من يشاء ما شاء وقتما شاء ده ملك يقيم من يشاء حيثما شاء اوعى تفتكر انك بتشتغل عشان يديك يديك ما يديكش ده ملك انت بتشتغل عشان الجنة او عشان تنجو من النار بس يبقى يا اخوانا افهموا النقطة دي كويس جدا و... واذكر عبدنا ايوب آه الآية الرهيبة في حب الله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قلنا يا جماعة أن ده حصل لما سيدنا داود استمر في المرض 18 سنة الناس بدأت تسيء الظن بربنا هو ربنا معذبه ليه وربنا سايبه الشيطان بدأ يسوس للناس مراته نفسها قالت له كلمة فيها وسوسة من الشيطان لدرجة انه اقسم لما يشفى انه هيضربها 100 جلدة 100 جلدة ده يعني حد كبيرة من الكبائر ده حد الكبائر يعني تخيلوا سيدنا داوود سيدنا ايوب كان قلبه شكله ايه انا عايزك تتخيل يا جماعة ايوب سيدنا ايوب كان حبه لربنا شكله ايه كان قلبه شكله ايه اني مساني الشيطان بنصب وعذاب يا رب انا استحمل 18 سنة مرض وما استحملش يا رب اني يساء الظن بيك انت بتحس بده لما بتمشي في الشارع تلاقي شباب وفتيات مع بعض بتحس بده نصب وعذاب لما بتمشي تشوف النوادي والسينمات بتحس بنصب وعذاب لما بتشوف البنوك الربوية بتحس بنصب وعذاب لما بتشوف الله بيعصى بتحس بنصب وعذاب هو ده حب ربنا انك ما انتش قادر ان ربنا يعصى ما انتش قادر سيدنا ايوب يا جماعه بيقول لربنا انا مش قادر اشوفك بتعصى يا رب انا مش قادر اشوفك بيساء الظن بيك يا رب ربنا عمل له ايه اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب ايه ده يا رب ده المكان ده انا بقالي 18 سنه باجي فيه المكان ده اللي فيه الشفاء بتاعه وانا مش عارف اه عشان تعرف بقى يعني ايه التوكل على الله عشان تعرف ربنا يعلم حل كل مشاكل حياتك القضية ان ربنا يريد انه يدلك ويهديك ويرشدك في الوقت اللي ربنا يشاءه اركض برجلك هذا مغتسل ايه بارد انا بحس ان سيدنا ايوب قال لربنا كلمة كلها حب ربنا كل كلامه لسيدنا ايوب كله حب هذا مغتسل بارد طب ليه بارد انت هتغمى عليك عملت لك بسرعة كوباية ليمون ماشي عشان تفوق انما لا ده لازم كوبايه ليمون بارده ليه لا يبقى انا بحبك بقى ده هو بارد دي لها قيمه في الشفاء لا ده حب بقى ده حب و وهبنا له اهله ومثلهم معهم طب ليه يا رب مثلهم معهم ده حب بقى يا جماعه حب من ربنا رحمه منا وذكرى لاولي الالباب ايه اولي الالباب اللب هو اعمق حته في القلب فالمعاني اللي بتستقر في اللب دي هي المقامات الراسخه فأولو الألباب يعني أصحاب المقامات الإيمانية الراسخة في قلوبهم اللي مقامات حب الله والخوف من الله واليقين بالله سكنت في أعمق أعماق قلوبهم فربنا سماهم أولو الألباب زي ما اقول لك ده فلان ده عنده مخ يعني ايه يعني ما حصلش قولوا الالباب يعني البابهم مليان عاني يقين راسخه بالله انت منهم انت من اهل المعاني انت قلبك ده بيموج موجا بمعاني مقامات الايمان وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا ايه ولا تحنث يعني ايه ولا تحنث هو قال انه هيضرب مراته 100 جلده الوقت سيدنا ايوب شفت هيضرب مراته ازاي ده بقالها 18 سنه صبرت صبر بطله من بطلات الوفاء للزوج في القران امراه سيدنا ايوب هيضربها ازاي بعد الصبر ده وفي نفس الوقت ده حلف اقسم انه هيضربها ده سيدنا ايوب كان بيمشي يكفر الحلفانات بتاعت الناس ما هوش عارف هم صادقين ولا كذابين في حديث صحيح في صحيح ابن حبان في ما هوش عارف صادقين ولا كذابين عشان ربنا ما يحلفش باسمه كده من حب ربنا سيدنا داوود سيدنا ايوب اللي يعمل اللي يقول حلفان ويرجع فيه فربنا قال له ايه قال له طيب يا داوود يا ايوب خذ بيدك ضغثا يعني حزمه حشيش 100 حشيشه كده صغيرين كده فاضرب به انا حاسس ان سيدنا ايوب وهو بيضرب مراته هو بيضحك وهي بتضحك فرحا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اضربه بحزب الحديد يبقى انت كده خلاص كفرت اليمين فاضرب به ولا ايه ولا تنس ولا تحنث دي تحس بالحب طب ويعني لو ربنا قال له خلاص يا داود يا ايوب انا رفعت ال ال الامر ده عن زوجتي انما ربنا يعلم كلمه والله دي عند ايوب شكلها ايه فربنا يعلم تعظيم كلمه الله في قلب ايوب شكلها ايه فربنا سبحانه وتعالى كما داوى ألمه المادي البدني داوى ألمه النفسي ولا تحنث شوف حب ربنا وعت- و- وقد ايه ربنا بيداوي نفسيتك حتى مش بس بدنك إنا وجدناه صابرا نشان اتعلق على صدره بعد 18 سنة صبر نعم العبد إنه ايه إنه أواب سيدنا سليمان يا جماعة ابتلي بالسراء فشكر وسيدنا ايوب ابتلي بالضراء فصبر فربنا جاب القصتين ورا بعض عشان يقول لك انت لازم تبقى عبد في اي حال من الاحوال اللي بتحصل بيك واخيرا واذكر إب- عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي العزيمه الرهيبه في طاعه الله والابصار الفهم الرهيب والعلم الرهيب في دين الله إنا أخلصناهم خلناهم خالصين لربنا بإيه يا رب بخالصة ذكرى الدار لما ذكروا الفردوس الأعلى وذكروا دار المقامة اللي هيجاوروا فيها ربنا في الفردوس الأعلى باعوا كل حاجة في حياتهم عشان يبقوا في جوار الله الفردوس الأعلى حلم السابقين يا إخوانا حلم السابقين هذا وإن للمتقين لحسن مآب الجنة بقى والفردوس جنات عدن مفتحة لهم الأبواب زي ما تقف كده باب العربية مفتوح قدامك العربية ال- يعني أحدث موديل بقى مفتوح قدامك تحب تن- ت- تركب فين وباب ال- القصر بتاعك مفتوح قدامك لو عايز تدخل تتنعم وباب روضة من روضاتك مفتوح قدامك لو عايز تدخل تتريض وباب طيارة مفتوح قدامك لو عايز تحلق في أي مكان أو في أي أفق مفتحة لهم الأبواب كل أبواب أملاكهم مفتحة ليهم متكئين فيها بعد ما تعبوا في الدنيا وطلعت عينهم في طاعة ربنا جت الراحة بقى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الناس اللي عاشت عشان ربنا يا جماعة ضحت بحاجات كتير قوي كل واحد دخل الجامع او اخت دخلت الجامع دخلتها الجامع ضحت عشانها بشهوات كتير كانت قدامها ومتع وملذات كتير كانت قدامها فربنا قال زي ما انتوا ضحيتوا عشاني بحاجات كتير انا هبدلكوا اصناف واصناف لا تحصى من النعيم في الجنه يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب كل ما كلمة يوم الحساب تذكر تحس بشكة في قلبك اليوم اللي هتتحاسب فيه حتى لو ذكرت الكلمة جوه آيات النعيم سورة صاد من الصور اللي بتربيك على العبودية اللي بتربيك على أعلى معاني الدين على إنك تبقى بتاع ربنا وبس تبقى مخلص لربنا وبس أنا أسألكم سؤال يا شباب ه- رضا ربنا هو أهم حاجة في حياتنا ها أه ولا لأ يعني انا لما واحد يقول رضا ربنا ده اهم حاجة في حياتي الكلمة دي صح ولا غلط صح غلط غلط غلط ايه غلط انك تقول رضا ربنا اهم حاجة في حياتي غلط امال الصح ايه رضا ربنا ده كل حياتك هو انت عندك واحد اتنين تلاتة واحد هي ربنا واتنين كذا وتلاتة كذا غلط رضا ربنا ده كل حياتنا رضا ربنا ده كل هدفنا من كل حاجة انت قاعد هنا عشان ترضيه وهتخرج الوقت تفكر ارضيك ازاي يا رب بكرة الخميس هصوم عشان ارضيك يا رب اذكار المساء مش هنسى عشان ارضيك يا رب بعد العشاء اطلع انام عشان اصحى اقوم الليل عشان ارضيك يا رب انا يا رب كل هم يا اخوانا مفيش حاجة اسمها ربنا واحد الدراسة اتنين الجواز تلات يا جماعة غلط انا كل حاجة بعملها عشان ربنا لرضا ربنا اللي حياته كده هو ده المخلص هو ده اللي الشيطان ما يقدرش يدخل له ليه كل هدفه رضا ربنا وبدي الدرس الفلاني عشان رضا ربنا وبروح الموضوع الفلاني عشان ربنا كل حاجة اظن انها ترضيك يا رب هي وظيفة عمري وهي وظيفة حياتي لما ربنا في اخر السورة بيقول للملائكة فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ايه فقعوا فقعوا له ساجدين قاع يعني ايه يعني لما ربنا يأمرك اوعى تتردد ما تترددش ما تتذبذبش ما تقفش تفكر فورا نفذ هو ده المقام اللي سورة صاد عايزة تريد انها توصلنا ليه ان احنا ما نترددش في انطلاقنا على الله ما نتذبذبش ما تقفش تفكر ارمي نفسك ارمي نفسك اللي بيركب في سفينة الدين وهو مخبي في جيبه طوق نجاة لو السفينة جت تخرق ينجو بيه ده النفاق بعينه لا يا اخوانا ارمي نفسك واحرق السفينة وراك خلاص انا يا رب ما عدتش ليا طريق ولا وجه غيرك ومش راجع وهقطع كل طريق بيني وبين الرجوع هو ده الخلوص لله سبحانه وتعالى عشان كده بعدها فسجد الملائكة المنظر الرهيب المهيب كلهم اجمعون كله في نفس واحد في نفس اللحظة قمة العبودية والاستجابة لله وتختم سورة الصد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أنا لنا متكلف في الإيمان ولا متكلف في الكلام ولا متكلف في الدعوة أنا أنا ده سجيتي أنا بتكلم عن ربنا لأني بحبه أنا بتكلم عن حب ربنا لأني عشته أنا بدعو ربنا لأنه مقول أنا مش متكلف في حاجة ده أنا كده من جوه الكلام ده هو ده اللي جوايا فأنا بقوله أنا مش متكلف في أي حاجة انا دي سجيتي وديني وفطرتي وطبيعتي ولا بدعو للتكلف في اي حاجة وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين زي ما الصورة بدأت صدوى القرآن في الذكر ختمت ان هو الا ذكر القرآن ولا تخليك فا... هيخليك فاكر ولا علمنا نبأه بعد حين كنا مع بعض وقفات بسيطة مع سورة صاد يا جماعة ومع روعة سورة صاد وخطورة سورة صاد صورة من اخطر الصور اللي ممكن تتربى عليها في القرآن مدرسة من مدارس قصص الانبياء في القرآن عايزين نعيش الصورة دهيت ونعيش معانيها ونعيش روعة الافاق القلبية اللي بترفعك وزي ما بقول لك تاني صورة صد بتقول لك احذر الفتنة جاية جاية وهتيجي في اي وقت وهتيجي باي صورة ولو وقعت ما تعرفش هتخسر ايه وهتعوض اللي فاتك ده بعد كده في قد ايه فلازم تبقى مستيقظ لازم قلبك يتربى وتحصن مداخله احصنه ازاي يا رب وليتذكر اولو الالباب انك تفضل متصل بكتاب الله سبحانه وتعالى اه انا بذكر في النهاية يا جماعة بتطبيق سنة رسول الله في الانصراف من المجالس اللي فيها رجال ونساء عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيصلوا الصلاة وفي رجال ونساء ان النساء هتنصرف الاول باذن الله سبحانه وتعالى واحنا بعد نهاية الدرس هنمكس عشر دقايق نقول اذكار المساء او نفعل اي طاعة باذن الله سبحانه وتعالى نقول اذكار المساء والنساء تنصرف تماما ومش عايزين نشوف اخت بعد 10 دقايق في المكان يا جماعه اللي عايزه توقف تاكسي تطلع توقف تاكسي قدام اللي مستنيه اخوها او زوجها تستناهم قدام عند استاد الجامعه يعني يعني بحيث ان ان يا جماعه ما يبقاش في اي وجه من وجوه الفتن ابدا باذن الله احنا قاعدين نتكلم عن الفتن ونجاه من الفتن مش عايزين يبقى الفتن معانا في قلب الايه في قلب الجامعه اه يعني ما تنسوش آه، خرج ولم يعد ايه طيب يعني انا هقرأ ان شاء الله موضوع خرج ولم يعد الاخر كيف نفهم مراد الله منا في كل شيء من قصص الانبياء قصص الانبياء لما بتحتك بافهم الخلق عن الله هتفهم ازاي تعامل ربنا سبحانه وتعالى الفهم عن الله مش حاجه صعبه يا جماعه ان احنا نفهم ربنا بيعاملنا ازاي مش حاجه صعبه بس انت شوف ربنا عامل الانبياء ازاي امتى ربنا فتح عليهم امتى حصل فتنه امتى حصل تضييق امتى سيدنا يونس يقولكم في بطن الحوت وامتى طلع من بطن الحوت لما تشوف ربنا عاملهم ازاي في قصص القرآن هتعرف ربنا بيعاملك ازاي سبحانه وتعالى هتفهم ساعتها يعني معاملة الله ده اعظم مصدر تعرف بيه ربنا سبحانه وتعالى زي معرفة امك وابوك مش كتاب عن الام والاب لا ولكن من ايه ولكن من معاملة امك وابوك فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى انه يهدينا ويسددنا سبحانه وتعالى آه مش عارف برضه اخ بعت رؤيا يعني الحاجات دي بتبقى عايزه عايزه وقت شويه يا اخوانا آه، ما ننساش يا جماعه اذكار المساء وما ننساش صيام بكره باذن الله سبحانه وتعالى آه، وما ننساش يا اخوانا قيام الليل وما ننساش ان لسه 65 يوم على رمضان وما ننساش ابدا ان الوصول الى الله ما بيجيش بالراحه النعيم لا يدرك بالنعيم ابدا والمؤمن اذا ارتاح غفل خدوا بالكم يا اخوانا ما ينفعش سكتنا ما هي سكه راحه سكتنا سكه مجاهده وبذل وانطلاق ولازم ال 65 يوم اللي قبل رمضان دول يكونوا اقوى دورة تدريبية ايمانية قلبية قرآنية لنفسك قبل الدخول لرمضان عشان رمضان يجي ان شاء الله يبقى فعلا فتحة علينا في حياتنا باذن الله اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من كل ذنب فناه في حياتنا يا رب العالمين اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك اواهين رهابين منيبين مخبتين يا رب العالمين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم استعملنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اصنعنا على عينك اللهم اصطنعنا لنفسك اللهم علمنا رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اعنا على قيام الليل اللهم افتح علينا في قيام الليل اللهم أعنا على قيام الليل وصيام النهار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك